عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي مرحبا بكم مرة أخرى مع موجز أنباء الآخرة وما زلنا مع الجنة يا رب اجعلنا أهلا لدخول الجنة يا رب وإحنا عارفين وواثقين والله إن إحنا مهما عملنا ومهما قدمنا عمرنا ما هنخش الجنة إلا برحمتك لأنه ثبت في البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لن يدخل أحدا منكم الجنة عمله قالوا ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد الذي ما ترك خيرا إلا وقد دلنا عليه وما ترك شرا إلا وقد حذرنا منه وقد أكثر النبي من وصف الجنة من أجل أن تشتاق قلوبنا إلى جنة الرحمن سبحانه وتعالى تعالوا نشوف النهاردة إيه أعلى درجة في الجنة على الإطلاق أعلى درجة في الجنة على الإطلاق وصفها النبي كما في الحديث الذي رواه مسلم فقال صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه صلى الله عليه وسلم فإنه من صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي أو لا تبتغى إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو بل هو هو لكنه التواضع منه صلى الله عليه وسلم قال وأرجو أن أكون أنا هو فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له شفاعتي يوم القيامة يبقى أعلى درجة في الجنة على الإطلاق اسمها الوسيلة الدرجة ديت دي درجة خاصة بحبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم طيب السؤال الثاني مين بقى من الناس عموما أدنى أهل الجنة ومين أعلى أهل الجنة في الحديث أيضا الذي رواه مسلم أن موسى عليه السلام كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال سأل موسى عليه السلام ربه جل وعلا قال يا رب ما أدنى أهل الجنة منزلة يوم القيامة قال يا موسى هو رجل يأتي بعدما أدخل أهل الجنة الجنة فيقال له ادخل الجنة فيخيل إليه أنها ملأة يخيل أن الجنة اتملت خلاص ما بقاش في مكان فيقول يا رب كيف وقد دخل الناس منازلهم وأخذوا أخذاتهم كل واحد خد نصيبه والجنة اتملت فيقول جل وعلا أترضى أن أعطيك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا فقال رضيت يا رب فقال لا جل وعلا له فقال جل وعلا له لك ذلك ومثله ومثله ومثله ومثله في المرة الخامسة قال له رضيت يا رب قال لك ذلك وعشرة أمثالي يبقى خمسة في عشرة بخمسين ملك ملك من ملوك الدنيا وفوق ده كله قال له جل وعلا ولك ما اشتهت نفسك ولذت عينك فقال موسى عليه السلام رب هذا أدناهم ده أقل واحد في الجنة ليه ملك خمسين ملك من ملوك الدنيا وفوق ده كله كمان له ما اشتهت نفسه يعني ممكن يشتهي قد ده ألف مرة قال رب هذا أدناهم فما أعلاهم مين أعلى بقى الدرجات في الجنة قال يا موسى أولئك الذين أردت غرست كرامتهم بيدي وختمت عليها فلم تر عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر الله ولذلك أبو هريرة رضي الله عنه وارضاه بيقول لك إن أدنى أهل الجنة منزلة من يغدو عليه في كل يوم ويروح خمسة عشر ألف خادم ليس منهم من خادم إلا ومعه طرفة ليست مع صاحبه طرفة هدية وقال أبو حميد بن هلال ما من رجل من أهل الجنة إلا وله ألف خازن ليس منهم خازن على عمل ليس عليه صاحبه ده بيعمل حاجة خدمة معينة لهذا الولي اللي ساكن في الجنة وده بيخدمه خدمة تانية وكلهم عمالين شغالين لإسعاد ولخدمة هذا الرجل الذي دخل الجنة أو هذه المرأة التي دخلت الجنة طيب سؤال آخر واحد هيدخل الجنة أحواله عاملة إزاي؟ ورد فيها حديثين في غاية الروعة. الحديث الأولاني رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن آخر رجل يدخل الجنة يقال له ادخل الجنة، فيخيل أيضا إلى هذا الرجل أنها قد امتلأت، فيقول يا رب كيف أدخل الجنة؟ وقد أخذ الناس أخذاتهم ويعني والجنة أصبحت ملأة. فيقول له جل وعلا: أترضى أن أعطيك الدنيا خد بالك بقى الأولاني ربنا قال له إيه قال له أترضى أن أعطيك مثل ملك مالك من ملوك الدنيا قال له رضيت يا رب قال له لك ذلك ومثل ومثل لحد ما قال له في خمسة قال له رأ- لك ذلك وعشرة أمثالي إنما ده بقى ربنا اختصر له الموضوع اختصار عجيبة جدا قال له أترضى أن أعطيك الدنيا وعشرة أمثالها تخيل الدنيا اللي اتقسمت على مليارات البشر دول كلهم ربنا بيقول له هديها لك لوحدك الدنيا دي كلها وفوق ده كله قد الدنيا عشر أضعافها يبقى قد الدنيا 11 مرة فالعبد لما سمع الكلمة بيظن إن ربنا سبحانه وتعالى وحاشا لله أنه يستهزئ به قال أتستهزئ بي وأنت رب العالمين فضحك النبي صلى الله عليه وسلم لأن العبد بيقول كلمة هو مش فاهم معناها فقال جل وعلا إني لا أستهزئ بك ولكني على ما أشاء قادر حديث التاني بقى قصته طويلة شوية ولكن كان في قمة الروعة والجمال اللي في الدنيا النبي بيقول صلى الله عليه وسلم والحديث أيضا رواه مسلم قال آخر من يدخل الجنة رجل يمشي على الصراط وصفنا لحضراتكم الصراط أدق من الشعر وأحد من السيف حاجة رعب وفوق ده كله منصوب على متن جهنم ربنا يعافينا ويعافيكم وإيه وبعدين كمان إيه وعليه كلاليب وخطاطيف وذكرنا بما فيه الكفاية و- والمشكلة إنه طويل طول لا يخطر على قلب بشر فقال صلى الله عليه وسلم آخر من يدخل الجنة رجل يمشي على الصراط فهو يمشي مرة ويكبو مرة يتكعبل وتسفعه النار مرة تلسفعه النار مرة حتى إذا ما مر من على الصراط نظر إلى النار دور كده وراح باصص على النار وقال تبارك الذي نجاني منك لقد أعطاني الله عز وجل ما لم يعطي أحدا من الأولين ولا الآخرين وده مين يا جماعة؟ ده آخر واحد يخش الجنة خدوا بالكم بقى خارج طبعا من الصراط في قمة العطش لأنه كان تحتيه مباشرة نار جهنم ربنا عافينا وعافيكم راجل في حر شديد وبعدين كما قال ابن مسعود يحشر الناس يوم القيامة أجوع ما كانوا وأعطش ما كانوا وأعرى ما كانوا الرجل لحد هذه اللحظة ما شربش بق مية من آلاف السنين وهو كان في قبره وطالع وقضى شوف بقى قد إيه في أرض المحشر خمسين ألف سنة لأن ده آخر واحد هيخش الجنة يبقى الراجل ده قعد آلاف السنين في قبره طلع أرض المحشر قضى خمسين ألف سنة كاملين فوق ده كله راح معدي من على الصراط اللي آه، يعني مسافته لا تخطر على قلب البشر وبص للنار قال تبارك الذي نجاني الله منك وبعدين فجأة ربنا غرس له شجرة فأول ما شاف الشجرة وتحتها شوية مية كده آه، ما شاء الله كده وريحة المية هفت عليه وهو ما شافش مية من آلاف السنين ممكن تخش لها في 100000 ألف سنة في, خم... في 70 ألف لأن هو بس يوم القيامة 50000 ألف سنة ما شافش مية الراجل ده من آلاف السنين فأول ما شاف المية وريحة المية جت عليه كده وشاف الشجرة دي والثمار كده بتتدلى منها فقعد يصرخ يا رب يا رب فقال جل وعلا ماذا تريد يا عبدي قال أدنني قربني أدنني من هذه الشجرة فلأشرب من مائها والاستظل بظلها عشان استظل تحت الظل بتاعها لان انا خارج من لفح النار هموت مش قادر وايه واشرب من مائها فقال عبدي الا ان اعطيتك ما تريد وقربتك من الشجره الا تسالني شيئا غير ذلك فالرجل لما حس ان في طاقه امل اتفتحت قال له وعزتك وجلالك لا اسالك شيئا غير ذلك خد بالك الراجل ده بيقسم بعزة جلال الله سبحانه وتعالى فربنا قربه من الشجرة ديت فقعد في ظلها وأول مرة يشوف ظل من خمسين ألف سنة أو أكتر لأنه وقف خمسين ألف سنة يوم القيامة في إيه؟ الشمس تدنو فوق الرؤوس وجيء بجهنم يعني حاجة مفيش ظل مفيش حاجة والعرق يفيض لحد ما يلجمه خمسين ألف سنة على الوضع ده غير المرور على الصراط فمن أكتر من خمسين ألف سنة ما شافش ظل تخيلوا حضراتكم لو واحد وقف في الشمس ساعة يقول لك راسي اتقورت مش قادر خلاص هموت جاني ضربة شمس الرجل دوت كان الشمس ما كانتش على بعد 93 ألف مليون ميل زي ما هي دلوقتي لا دي كانت على بعد ميل واحد واقف تحت الشمس قد ايه يا جماعة؟ واقف تحت الشمس ديت 50 ألف سنة وبعدها مباشرة طلع على الصراط فلما عدى وربنا جاب له الشجرة ديت فوقف تحت الشجرة وبعدين قعد يشرب من ميه ودي أول شربة مية تخش جوفه من أكتر من خمسين أو ستين ألف سنة مش بقول لكم حبايبي الموضوع يخلص كله في ثلاث ساعات ونص بإيماننا وقربنا من ربنا مش محتاجين نمر باللي الراجل ده مر بيه مش محتاجين نمر بالتجربة الأليمة دي أنا أستحمل خمسين ألف سنة تحت الشمس حافي وعريان وجعان وعطشان ليه؟ ليه الدنيا تستاهل إيه عشان أوصل للموقف الصعب ده؟ طب ما هي سبعة يظلهم الله في ظل ونخلص والقبر يمر كصلاة الظهر أو كصلاة العصر ويوم القيامة كما بين صلاتي الظهر والعصر احسبهم كلهم ثلاث ساعات ونص تلاقي نفسك مع النبي في الجنة ليه؟ ليه ما لبسش حجاب؟ البنات يعني وليه ما اصليش انا وليه ما اعبدش ربنا وليه ما اطيعش امي وابويا في غير معصيه الله ليه ما برش امي وابويا وليه ما اصلش الرحم وليه ما اعملش الخير عشان اختصر حياتي كلها يبقى من يوم ما اموت لحد ما اخش الجنه ثلاث ساعات ونص بدل ما امر بالذل ده كله ايه اللي حصل للرجل ده تحت الشجره ده اللي هنعرفه ولكن بعد الفاصل صلى على الحبيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم نرجع بسرعة ونعمل لقاء مباشر على الهواء مباشرة مع الرجل دوت وهو قاعد تحت الشجرة تحت ظل الشجرة لسه الرجل معدي من على الصراط وواقف خمسين ألف سنة في أرض المحشر وقبلها آلاف السنين في القبر وطالع من من الهيصة دي كلها ومن من العذاب ده كله فربنا غرس له الشجرة طلب من ربنا يقربه من الشجرة قال له لو اديتك الشجرة ديت تطلب مني حاجة تانية قال له وعزتك وجلالك لا أسألك شيئا غير ذلك قعد فترة تحت الشجرة ديت حديث رواه مسلم على فكرة قعد فترة تحت الشجرة ديت واحد مبسوط جدا بيشرب مية وبياكل من ثمر الشجرة ديت ومستظل تحت ظل الشجرة وقاعد بقى ايه مبسوط جدا وفجأة ربنا غرس له الشجرة قريبة منها أجمل من الأولى آلاف المرات طمع ابن آدم بقى فأول ما شاف الشجرة التانية ما صبرش لم يتحمل قال له يا رب يا رب فقال جل وعلا ماذا تريد يا عبدي قال أدنني من تلك الشجرة فلأستظل بظلها وأشرب من مائها قال عبدي ما أغدرك ألم تعطي العهود والمواثيق ألا تسأل شيئا غير ذلك مش أنا قلت لك لو اديتك الشجرة دي ما تسأل قلت وعزتك وجلالك فقال النبي وهو يبتسم قال وربه يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه شفت حلم ربنا؟ هو ادى الوعد لربنا واقسم بعزه جلال الله انه مش هيسال حاجه تانية لكن لما ظهرت الشجره التانية من شده جمالها وروعتها الرجل لم يصبر وربنا بيعذره عذره لانه فعلا حاجه لا يحتملها بشر قال له يا ربي خلاص هو ده اخر عهد خلاص قال له الا تسالني شيئا غير ذلك هقربك بالشجره التانية دي الا تسال تسال شيئا غير ذلك قال وعزتك وجلالك لا اسالك شيئا غير ذلك فربنا برحمته قربه من الشجره التانية فقرب وقعد بقى تحت ظلها كان الظل بتاعها اجمل واطرى ليه خد بالك هو كل لما بيقرب بيبعد عن ايه عن النار وبيقرب من ايه من الجنه شيء طبيعي كل لما تقرب من الجنه الدنيا بتبقى اطرى واجمل واحلى والروائح الجميله ويسمع الخير ده كله في الجنه فقرب من الشجره الثانيه فاستظل بظلها وشرب من مائها واتمتع كده فتره وبعدين فجاه ربنا شوف ربنا بينقله من لذه الى لذه ازاي خد بالك ده من رحمة ربنا إن الراجل ده ما خرجش من النار مباشرة أو من فوق النار من على الصراط مباشرة على الجنة لأن النقلة دي ممكن تعمل له حاجة كده لابد من التدرج يعني حتى يا جماعة الناس اللي هيخشوا الجنة اللي هم دخلوا النار بسبب بعض المعاصي اللي عملوها مش هيتنقلوا من النار على الجنة مباشرة لكن ربنا سبحانه وتعالى هيقبض قبضة من النار ثم يدخلهم نهرا في مدخل الجنة اسمه نهر الحياة من خلال النهر ده يتهيأوا لجو الجنة بعدها يخش الجنة شوف رحمة ربنا فربنا بقى يغرس لهذا العبد شجرة ثالثة بس الشجرة الثالثة دي بقى في موقع استراتيجي فين بقى؟ عندي باب الجنة مباشرة فالعبد لا يتحمل يقول له يا رب يا رب يقول له ماذا تريد يا عبدي؟ ألم تعطي العهود والمواثيق هنغدر مرة تانية قال له يا رب أضمني من هذه الشجرة وعزتك وجلالك لا أسألك شيئا غير ذلك والنبي يبتسم وهو بيحكي يقول وربه يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه فيقربوا من الشجرة الثالثة اللي على باب الجنة مباشرة وكان ليها حكمة فلما قربوا قاعد تحت الشجرة فسمع صوت نعيم أهل الجنة سمع صوت الرجال في نعيمهم بقى هم بياكلوا وبيشربوا ويتفسحوا مبسوطين وقاعدين مع الحور العين والمرأة المسلمة وهي قاعدة مع زوجها المسلم أول ما كانش ليها زوج في الدنيا قاعدة مع الرجل الزوج المطهر اللي ربنا خلقه لها في الجنة وسمع نعيمهم في الجنة كان هيتجنن فقعد يصرخ يا رب يا رب يا رب دي المرة الرابعة فقال له ماذا تريد يا عبد؟ فقال له بقى من الآخر أدخلني الجنة يعني إيه؟ خلاص بقى أنا مش هقول لك بقى لا شجرة ولا هقول لك بستان ولا مزرعة ولا حديقة دولية أنا عايز أخش الجنة فربنا قال له إيه؟ قال له عبدي ما الذي يصريني منك؟ يعني ما الذي يرضيك مني حتى ينقطع سؤالك عني؟ اطلب آخر حاجة بقى وما تطلبش حاجة غيرها. قال أدخلني الجنة. فقال جل وعلا أيرضيك أن أعطيك الدنيا ومثلها معها؟ قال أتستهزئ بي وأنت رب العالمين؟ فضحك عبد الله بن مسعود اللي كان بيروي الحديث ده. قال له بتضحك ليه؟ قال لهم لأن النبي لما روانا الحديث ده ضحك. فسألناه بتضحك ليه يا رسول الله؟ قال أضحك لضحك رب العزة سبحانه وتعالى لأن العبد لا حينما قال أتستهزئ بي وأنت رب العالمين ضحك الله عز وجل وقال عبدي إني لا أستهزئ بك ولكني على ما أشاء قادر فأدخله الله الجنة آخر حاجة نختم بيها حلقة النهاردة اللي هو برضو واحد برضو من أواخر الناس اللي دخلوا الجنة اللي هو ربنا عرض عليه صغار ذنوبه أمر الملائكة إن هم يعرضوا عليه صغا- صغائر الذنوب عملت كذا وفعلت كذا في يوم كذا وكذا يقول بلى اه فعلا حصل وبصيت لل- لل- للست دي وهي ماشيه وعملت كذا وكدبت وسويت و... اه حصل فعلا ما اقدرش انكر والله انا وحش والله انا مش كويس وعملت كذا واغتبت فلان وعمل... ويقعد يحكوا له قعدوا حكوا له بقى ايه مع ان الغيبه دي من الكبائر بس انا بقول إيه، هم عرضوا عليه صغائر الذنوب خد بالك فقالوا فعلت كذا وكذا وكذا فقعدوا يعرضوا عليه صغائر الذنوب بقى كتيره جدا جدا فوق ما تصور لحد ما في الاخر ظن انه قد هلك خلاص انا ضايع وفجاه واذا به يسمع الحق سبحانه وتعالى يقول للملائكه أبدلوه مكان كل سيئة حسنة مكان كل سيئة حسنة ده موضوع كبير قوي الله قال له يا رب طب فأين الكبائر؟ يعني واخد بالك؟ يعني ما دام الصغائر كلها تتقلب حسنات ما نجيب الكبائر بالمرة ونخلص الموضوع. فضحك النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كانت وقفتنا النهارده مع أواخر من يدخلوا الجنة ليه؟ علشان عايز أقول لك رغم إن هم هيخشوا الجنة بس اوعى تكون منهم. اوعى تكون آخر واحد. اوعى تكون اخر واحد يخش الجنه واخر واحد هيخش الجنه ده اخر واحد نفذ طاعه ربنا في الدنيا اوعى تكوني اخر بنت تلبس حجابها في المنطقه اللي ساكنه فيها عشان ما تكونيش اخر واحد هتخش الجنه اوعى تكون اخر واحد يفكر انه يصلي في البلد اللي انت فيها عشان ما تكونش اخر واحد تخش الجنه لان ربنا قال وسارعوا الى مغفره من ربكم يا جماعه احنا في سباق في سباق بجد والله العظيم لو نعرف قدر الجنة وقدر رب الجنة قبل الجنة والله العظيم ما ننام صدق والله العظيم انتوا لو تعرفوا يعني الواحد هو مقضي حياته كده في دعوته ليل ونهار بيحلم بالدعوة عشان ناخد الأجر عشان الجنة عشان ربنا يكرمنا ويجمعنا بيكم في الجنة وليل ونهار عمال بتفكر في أعلى درجات الجنة والإمام ابن القيم بيقول من كان من أراد أن يكون في أعلى درجات الجنة فلا بد أن يكون في أعلى درجات في طلب العلم والعمل به والدعوة إلى الله ثلاث حاجات تطلب علم مش لازم تكون عالم بس على الأقل تطلب الضروريات اللي تعينك على طاعة ربنا سبحانه وتعالى وتعمل بهذا العلم وتدعو إلى الله سبحانه وتعالى ما عندكش علم تدعو بيه ادفع فلوس اشتري كتب ووصلها لطلبة علم ادفع وجيب سيديهات ووزعها على الناس عشان يسمعوا دين ربنا دل الناس على الخير لو معكش فلوس قول لهم اتفرجوا على قناة اقرأ وشوفوا الدعاء اللي بيطلعوا عليها و- واسمعوا كلام يذكركم بالله سبحانه وتعالى روحوا المسجد الفلاني في شيخ هيقول لكم محاضرة جميلة جدا الدل على الخير كفاعله اوعى تكون آخر واحد يطيع ربنا واوعى تكون أول واحد يعصى ربنا اوعى تكون آخر واحد بيروح المسجد ما زال العبد يتأخر في صلاته حتى يؤخره الله عز وجل ساعات لما اطلع اخطب الجمعه انا بطبيعتي عمري ما احب اشق على الناس خطبه جمعتي تلت ساعه عشان اللي قاعد لو مريض كبير في السن ابقى خلصت بخطبه الجمعه وما الزمتوش انه يقعد كتير وبعد الخطبه بدي درس لمده نص ساعه للي عايز يقعد فاللي عايز يقعد هو مش مجبر ممكن يقعد نص الدرس ويمشي واللي عايز يقعد الدرس كله بيقعد واللي عايز يمشي يمشي بقى انا كده ايه فكيتك لان من فقه الخطيب كسر خطبتي كما في الحديث الذي رواه مسلم فمن باب اولى ان احنا لما نيجي نكلم الناس نترحم بهم فلما اجي ادي الخطبه احيانا رغم الخطبه صغيره الاقي ناس كتيره جدا او بعض الناس يعني مش كتير جدا يكون اخر واحد يوصل للخطبه يا دوب يجي على اقامه الصلاه فابص له ويبقى صعبان عليا قوي ليه تاخر نفسك للدرجه دي مع ان انت لما تخش المسجد بدري يحسب بقى منهم من يتصدق بناقه كامله لو ده اول واحد هيخش واللي يتصدق ببقرة واللي يتصدق بشاة واللي يتصدق بدجاجة واللي يتصدق ببيضة ثم إذا قام الخطيب وصعد على المنبر الملائكة تغلق الصحف وتجلس تستمع الخطبة فخلاص ما حدش تصدق بحاجة حضرت خطبة جمعة وخلاص فمحتاجين إن احنا نتذكر قول المولى عز وجل وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وسابقوا إلى مغفرة من ربكم فاستبقوا الخيرات إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وفي ذلك فليتنافس المتنافسون والله العظيم شوف محتاجين نتنافس مع بعض في الخير مش في الشر محتاجين نتنافس في الخير محتاجين انا يعني في بدايه زمان من اكتر من 23 سنه او 24 سنه لما جيت احفظ القران كنت بتنافس انا واخ معايا والله العظيم كل يوم كن كل واحد فينا يحفظ ربعين قران احفظ الربع الاولاني بعد الفجر والربع الثاني بعد العصر ومن الفجر للعصر افضل اسمع الربع دوت ومن العصر للفجر افضل اسمع الربع ده واصلي بيهم قيام الليل واصلي بيهم السنن كلها واصلي بيهم صلاه الفجر عشان اثبت القران شوف تخيل بقى في اربع شهور ختمنا القران ليه وفي ذلك فليتنافس المتنافسون حفظت البخاري ومسلم في سنه واحده وفي ذلك فليتنافس المتنافسون بقيت امسك الكتب بعدها بشربها شرب زي ما بيقولوا كده يعني بلتهم الكتب دي ليه؟ وفي ذلك فليتنافس المتنافسون لما سألوا ابن المبارك إلى متى تصنف قال لعل الكتاب الذي أدخل به الجنة لم يكتب بعد عايزين نتسابق عشان نكون من أوائل الذين يدخلون الجنة لا من أواخر الذين يدخلون الجنة هنكمل مع بعض حديثنا في الجنة في الحلقات القادمة سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
do do do do do do do do do do